الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه كما تعودنا بندعو المرضى المسلمين بندعو لوالدي والحاج محمد عبد العاطي والحاج سعاد عفر والدكتور سامر يوسف والأستاذ هاني صلاح غريب الأستاذ ياسر الهواري والأستاذ سيد المصري إيهاب الطهري وأمير الطهري والطفلة براءة والحاجة خيرات الأستاذ محمد عادل عبد الوهاب والحاجة سناء محمد محمود والدة الأستاذ سليمان محمد والدة الأستاذ عصام حجازي وأخويا الأستاذ أيمن أبو طالب وأم والدة أحمد الزايط وأم أحمد حمدي والحاج محمد شعبان والطفلة رقية محمد الجبري ومشايخنا الحبايب والافاضل اخويا وحبيبي الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل والشيخ خالد عبد الله والشيخ احمد حطيبه اسال الله عز وجل ان يشفيهم جميعا شفاء لا يغادر سقما اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم وبندعو الموتى المسلمين بندعو لشيخنا الجليل الفاضل رحمه الله رحمة واسعة شيخ عبد الله بن جبرين وبدعو لوالدتي والحاجة سيدة متولي شاهين والدة الأستاذ إيهاب الكومي والدة الأستاذ أحمد نصر ومروة الشربيني رحمه الله رحمة واسعة وهاني فتحي حسين والحجة فتحية وجميع موتى المسلمين أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم آمين الحقيقة النهاردة لقاء خاص جدا ولقاء أتمنى إن شاء الله يعجبكم إن شاء الله اللقاء في مفاجأة إن شاء الله هنقولها بعد شوية كده إن شاء الله لكن عايز أقول حاجة عايز أقول إن أنا فرحان قوي بقعدكم معانا وفرحان جدا جدا بأهلي وأحبابي وناسي وعيلتي وأسرتي وأنا بعتبر نفسي واحد من الأسرة اللي موجودة في كل أقطار الأمة الإسلامية بعتبر نفسي فرد في كل أسرة معلش يعني استحملونا شوية ففرحان جدا إن فعلا انت قدامك 400 قناة او 800 قناة, 800 قناة وتقدر بريموت واحد تغير وتشيل اللي قدامك دوت وتتفرج على اي حد تاني لكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يشرح صدرك وانك تقعد عشان تسمعني مش تسمعني لان كلامي حلو لا لان كلام ربنا اللي حلو ولان كلام نبينا صلى الله عليه وسلم هو اللي حلو فانا بسمعك كلام ربنا وبسمعك كلام نبينا وبسمعك كلام الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم عشان كده الكلام جميل والكلام حلو قوي ولازم نسمعه و بقول لك وببشرك وببشر الجميع اللي قاعدين قدامي ان ربنا سبحانه وتعالى الان يباهي بكم الملائكه النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه في يوم من الأيام خرج على الصحابة وبعدين لقاهم قاعدين فقال ما أجلسكم والحديث رواه مسلم ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على أن هدانا لنعمة الإسلام فقال صلى الله عليه وآله وسلم آه الله ما أجلسكم إلا ذلك يعني والله ما قعدتم إلا عشان كده قالوا آه الله ما أجلسنا إلا ذلك فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله أما إني ما, ما, ما سألتكم أو لم أستحلفكم تهمة لكم ولكني جاءني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة الله ما أجلسكم إلا ذلك ما جلستم إلا لتستمعوا وإلا لتنتفعوا وإلا لنذكر بعض بالله سبحانه وتعالى وبالدار الآخرة حتى يجمعنا الله عز وجل في الفردوس الأعلى وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم ملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده ربنا يجعلنا وإياكم من الذين رضي الله عنهم سبحانه وتعالى من الذين يقول جل, جل وعلا لملائكته في آخر الجلسة المباركة أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم ربنا يغفر لنا ولكم ويرحمنا ويرحمكم ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى اللهم آمين النهاردة درس بعنوان موعظة على القبر كتير من الناس يا جماعه احنا لسه ما انتهناش من موضوع القبر لسه قدامنا حلقتين او ثلاثه وزي ما قلت لكم انتوا شفتوا لنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن القبر بالله عليك حد فيكم حس ان احنا بنتكلم عن حاجه وحشه بالعكس انا جاتني رسائل كتيره ناس بتقول لي احنا ما حسيناش ان انت بتكلمنا عن قبر بالمره احنا حسينا ان انت بتكلمنا عن فندق 10 ستارز زي ما قلت لنا المره اللي فاتت 10 نجوم يعني وفعلا القبر بتاعنا ربنا يجعله يا رب العالمين روضه من رياض الجنه فعلا ممكن يبقى احسن من اجمل فندق 10 نجوم على وجه الارض احسن من اي منتجع تروح فيه في الدنيا دي كلها لكن بشرط ان احنا نؤمن بالله نتبع رسول الله نحب بعض نقدم الخير لبعض ايدنا في ايد بعض نخاف على بعض بلاش نكره بعض بلاش نحقد على بعض بلاش نحسد بعض في النهايه محدش هياخد الا اللي ربنا قدره له سبحانه وتعالى في ناس بتسال دايما يقولوا طب احنا عايزين ادله أدلة قول لنا إيه الأدلة على عذاب القبر الحقيقة أنا مش هكلمكم على الموضوع ده النهاردة هكلمكم عنه المرة اللي جاية إن شاء الله هنتكلم ونستطرد في الأدلة على نعيم القبر وعذاب القبر أنا ما أحبش أتكلم عن عذاب قبر يعني فقط وأسكت لا أنا عايز أكلم الناس عن نعيم وعذاب وبقدم النعيم قبل العذاب لأن ده منهجي منهجي أن أنا أحبب الناس في دين ربنا سبحانه وتعالى ولا أجامل أحدا على حساب هذا الدين لكن بقدم لك المعلومة في سلوفانا باسلوب بسيط عايزك تحب دينك عايزك تبقى ما انتش خايف من اللي قدامك لدرجه ان انت تيأس او تقنط من رحمه ربنا بالعكس ده انا عايزك يوم ما تخاف من القبر تخاف ان انت تأثر في حق ربنا لان عيب قوي انك تأثر في حق ربنا عايزك لما تيجي تفتكر النار يوم القيامه او الجنه تقول ان انا عيب قوي قوي ان انا اقصر في حق ربنا وربنا يدخلني الجنه وانا مقصر بالمنظر ده عيب قوي قوي لازم اجتهد لازم فعلا ان انا احاول على قد ما اقدر ان انا أقدم الخير وأقدم العمل الصالح مش لربنا ربنا غني عن عبادتنا وغني عن طاعتنا سبحانه وتعالى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا والعكس بقى ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا أخوي وحبيبي طاعتك لنفسك ومعصيتك عليك الله عز وجل لا ينتفع بطاعتنا ولا تضره معصيتنا هو الغني عن عباده سبحانه وتعالى عشان كده عايز أقول لك الناس اللي بتتكلم بقى عن أدلة الكتاب والسنة في عذاب القبر ونعيم القبر طب عايزين نحل المشكلة قبل ما نوصل لموضوع الأدلة احنا إن شاء الله هنتكلم برضه عن الأدلة في الدرس القادم إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل على الخير لكن عايز أقول حاجة قبل ما نتكلم عن هو في عذاب قبر ولا ما فيش طب اديني الدليل عايز دليل من كتاب ومن سنة غير كده أنا مش هقبل وليك حق أنا معاك في الحتة دي أنت كده زي الفل لكن قبل ما نوصل لديت ما تيجي نقول حتة أحلى من كده طب ما تيجي نعالج نعالج المشكلة ونحلها قبل ما نوصل لها أديك مثال بسيط بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم واحد مسافر والسفر ده طويل جدا ورايح بلد بينه وبينها حوالي 500 كيلو فبيسأل زميله بيقول له يا ترى البلد اللي احنا رايحين فيها ديت فيها أكل وشرب ولا ما فيهاش فيها فاكهة وحلويات ولا ما فيهاش طب بصرف النظر فيها ولا ما فيهاش ما نحل المشكلة ونحن ناخد ال- الأكل والشرب والفاكهة و- وكل حاجتنا ونجهز نفسنا ونسافر لو رحنا هناك ولقينا في أكل وشرب فبها ونعمة عين ما لقيناش يبقى احنا معانا إيه الذات بتاعنا السؤال التاني ممكن واحد يسأل هو تارك الصلاة كافر ولا مش كافر ولو كان كافر هل هو كافر كفر يخرج من الملة ولا كفر دون كفر كما قال يعني أهل العلم فاحنا طب ما تيجي نحل المشكلة طب ما تيجي نخليه يصلي ونحل المشكلة كلها يبقى احنا بقى مش هنسأل بقى هو كافر ولا مش كافر ونحل الإشكالية كلها هي دي المسألة يا جماعة ان احنا بدل ما نقعد نتكلم هو كافر ولا مش كافر هو البلد دي فيها أكل ولا ما فيهاش أكل طب ما تيجي نحل المشكلة ونستعد ربنا اللي قال لنا كده وتزودوا فإن خير الزاد التقوى تخيل نفسك أخويا وحبيبي دخلت القبر اتقفل عليك دنيا ضلمة مفيش حاجة هتنور لك إلا عملك الصالح مفيش لمض فلورسنت ولا سبوتات هناك ولا أي حاجة اللي هينور لك قبرك عملك الصالح بفضل الله أولا طبعا وآخرا اللي هينور لك قبرك عملك الصالح اللي هيخلي النعيم موجود في قبرك عملك الصالح ان انت تكون في النهاية حريص كل الحرص انك تيجي يوم القيامة وشك مبيض يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ان يبقى وشك ابيض وانت واقف امام ربنا سبحانه وتعالى ان انت ما تبقاش مكسوف وخجلان وانت واقف قدام قدام ربنا سبحانه وتعالى لما تفتح الصحيفه بتاعتك الحمد لله يا رب انت اللي وفقتني الفضل منك واليك سبحانه وتعالى الفضل منك وحدك سبحانه وتعالى ان انت يا رب اللي وفقتني للعباده فانا عبدتك لان انت اللي وفقتني يا ربي يا ربي لك الحمد والشكر ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد انت اللي وفقتني يا رب وما بكم من نعمه فمن الله فمن الله وحده سبحانه وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا ولما أذنبت يا رب أنت اللي تبت علي فوفقتني أن أنا أتوب ولما تبت قبلت مني توبتي يا رب لك الحمد يا رب تقف بين إيدين ربنا فرحان وسعيد وفي منتهى السعادة أن أنت واقف بين إيدين ربنا حبيبك الملك سبحانه وتعالى هو النبي قال كده ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان ينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم عملك عملك الصالح اللي هتقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى عملت ايه احسب وقف واكتب واكتب كل اللي عملته وكل اللي ما عملتوش وكل الذنوب اللي عملتها وتوب الى الله جدد التوبة وخد قرار قرار لأول مرة في عمرك زي ما قلت لك قرار العمر كله اللي هو الأحسن قرار تاخده أنا بتاعك يا رب أنا عبدك يا رب أنا جاي لك يا رب خدت بالك من المعاني اللي أنا عايز أوصلها لك أخوي وحبيبي الحق نفسك قبل فوات الأوان ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان ينظر عبد العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار نعمل إيه يا رسول الله يا حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا النار ولو بشق تمره ولو بشق تمرة لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق الحق نفسك طبطب على راس يتيم أكل طفل يتيم حط لمبة في مسجد حط حصيرة في مسجد أكل أسرة أسرة مسكينة فقيرة اعمل أي خير سبح اذكر ربنا اقرأ قرآن صل الأرحام قبل إيد أمك وأبوك اكرم الناس اكرم زوجتك اكرم أولادك أحسن فيما بينك وبين ربك ربنا هيكرمك وربنا يكرمكم جميعا يا رب العالمين ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إيه السبب يا جماعة لغفلة كتير من الناس عن المولى عز وجل وعن الدار الآخرة اللي هو إيه حب الدنيا وضعف اليقين تخيل الحاجتين دولت مصيبة حب الدنيا أصل كل خطيئة النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الدنيا ووضح لنا الدنيا دي ما تساويش حاجة ومن قبل ذلك وضح لنا المولى عز وجل أن الدنيا دي لا تساوي أي شيء وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاء وعالما أو متعلما ده كلام حبيبك مصدقه أنا على نفسي لازم أصدق حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم ضعف اليقين فيما عند الله سبحانه وتعالى خايف من إيه على الرزق ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي نعيم بإسناد حسن لو أن ابن آدم والله تركز معايا في الحديث ده لو أن ابن آدم هرب من رزقه لأدركه رزقه كما يدركه الموت حد يقدر يهرب من الموت برضه ما حدش يقدر يهرب من الرزق ما تخافش ما تخافش الرزق جاي لك جاي لك جاي لك ومن واسع بس ما تستعجلش اوعى تاخده من حرام اوعى ترتشي اوعى تسرق اوعى تنصب اوعى تحتال على حد اوعى تزور اوعى تشهد شهادة زور اوعى تعمل حاجة حرام اوعى تقبل لقمة حرام لان لا يرفع لك دعاء 40 يوم وفي رواية لا يقبل لك صلاة 40 يوم انا خايف عليك وبحب لك الخير اوعى اوعى تقف حاجه زي كده وان شاء الله الرزق جاي لك طول ما انت عايش وطول ما ربنا مقدر لك ان انت موجود اكيد مقدر لك معها الرزق لان ربنا ارحم بنا من رحمه الام بطفلها الرضيع كان في واحد من السلف اسمه حاتم الأصم رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام حب يروح يحج فجمع أولاده قال لهم يعني أي أبنائي أنا مسافر أحج وكده ويعني يعني فإيه رأيكم قالوا لا هتروح فين وتسيبنا كده لوحدنا من غير لا أكل ولا شرب و... فكان لي بنت ما شاء الله عندها توكل كده وثقة ويقين في الله قالت له يا أبانا اذهب فما علمناك أكا مع ما علمناك رزاقا إنما علمناك أكالا فإذا ذهب الأكال بقي الرزاق جل وعلا مش هتعت... مش أنت اللي بترزقنا يا أبي أنت أه سبب لكن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى فاطمع أنه سافر فلما سافر انتهت النفقة بقى عند الأولاد والأكل والحاجات دي كلها خلصت فربنا قدر أن الأمير أمير البلاد دي راح معدي من قدام بيت حاتم الأصم وهو معدي من قدام بيت حاتم الأصم ربنا ألقى عليه العطش أسباب ربنا بيسببها سبحانه وتعالى فألقى عليه العطش فقال عايز أشرب فلقوا بيت حاتم الأصم بيت كرم مفتوح فقال بيت من هذا قالوا بيت حاتم الأصم قال له عايز أشرب دخلوا جابوا له كوز ميه كده من من الزير وشرب فربنا حل طعم الميه في بقه قال الله ما أجمل هذا الماء أين حاتم الأصم حتى نسلم عليه قالوا ذهب إلى الحج قال سبحان الله وأين أولاده قالوا بالداخل فألقى الله الرحمة في قلب الأمير فقال لعله تركهم بغير مال ولا طعام فأخرج سرة من الذهب كان حاططها في الحزام بتاعه كده وألقاها في وسط الدار وقال من أحبني فليصنع مثل ما صنعت طبعا ما حدش يقدر ما يحبوش يعني فالكل راح مطلع سرر الذهب والفضة وراح ألقوها فين في الدار فامتلأت الدار بالذهب والفضة فالأولاد جروا على أختهم الحمد لله امتلأت الدار بالذهب والفضة فوجدوها تبكي قالوا سبحان الله أنت ماشية معنا خلف خلاف احنا بنقول لك يعني كذا وفرحانين وعماله بتبكي فقالت ابكي لان مخلوقا نظر الينا نظره فاغتنينا فكيف لو نظر الينا الخالق جل وعلا يا الله توكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت ومن يتوكل على الله فهو حسبه هو كفيه سبحانه وتعالى اخويا وحبيبي الحق نفسك وارجع الى الله سبحانه وتعالى هذكر لك برضه قصتين صغيرين كده على هامش السيره كان في رجل في يوم من الايام رجل غني لكنه بخيل قعد مع زوجته فقاعدين بياكلوا حاطين فراخ وحاطين مش عارف ايه فجاء رجل سائل فقير فبيقول اعطني مما اعطاك الله جعان فرجل طلع بقى جوزها ده اللي هو الغني ده وراح ايه يعني قال له كلمتين مش كويسين كده ومشاه الرجل طلب منه يعني يعطيه اي اكل فمشاه ما رضيش يديله حاجه فالمهم يعني فقعد وكلوا مع بعض وخلاص ما فيش مشكله تمر الايام والزوج الغني ده يفتقر وتحصل معاه مشاكل فيطلق الزوجة دي والزوجة عاشت أيام كده إلى أن ربنا يسر لها اتزوجت من رجل آخر غني هو في يوم من الأيام قاعدة هي وزوجها التاني دوت وقاعدين بياكلوا مع بعض وحاطين فراخ برضه ومش عارف ايه وحاجات زي كده فجأة طرق الباب سائل فالزوجة قالت له هشوف مين على الباب ففتحت الباب فوجدت رجلا فقيرا قال أعطني مما أعطاك الله أعطاك الله فدخلت جابت له فرخة واديتها له فبصت في وشه وحين تعجبت من هذا ده مين ده ده زوجها الأولاني اللي كان غني وافتقر ورد السائل وما رضيش يديله فرجعت حزينه وهي بتبكي فزوجها الثاني الغني بيقول لها بتبكي ليه قالت له انت عارف مين السائل قال لها مين قال لها قالت له ده زوج الاولاني قال لها وانت بتستغربي ليه ما انا برضو السائل الاولاني اللي جيت لكم وطلبت منكم الطعام وزوجك رفض ان هو يديني ومن يتوكل على الله فهو حسبه كان رجل تاني برضو فقير جدا وقاعدين بياكلوا وحاطين قدامهم طعام بسيط يعني فمر سائل فقال له اعطيني مما اعطاك الله فراح مديله الاكل كله فحزنت الزوجه وخدت يعني شنطه هدومها كده وقالت له انا هسيب البيت ما دمت انت ايه فرطت حتى في اللقمه اللي هناكلها قال لها يا اخت اصبري ربنا يكرمك يعني وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين والنبي اقسم صلى الله عليه وسلم وقال ثلاث اقسم عليهن اول حاجه ما نقص مال عبد من صدقه ولسه هتمشي فجاه الباب طرق فبيفتح الباب فلقى مائده ضخمه جدا جدا ما شاء الله دي كروم وفراخ ونص خروف ومش عارف ايه ايه دوت قال له والله الامير بتاع البلد كان عازم بعض الناس فما جوش فبدل من أن يرمي الطعام فقال اذهب به إلى الرجل الصالح الذي يسكن بجوارنا فجاء الطعام ووضع أمام الزوجة ففرحت بذلك وعادت المية لمجاريها ومن يتوكل على الله فهو حسبه يبقى أخويا وحبيبي ايه اللي مخليك غافل عن الدار الاخره ايه اللي يخليك غفلان عن ان في يوم هتلقى فيه المولى عز وجل وهتقف فيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى هو حب الدنيا وضعف اليقين خلي عندك يقين الامام ابن القيم بيعالج النقطه دي في حته حلوه قوي قال هل ممكن يجتمع العلم والعلم واليقين ويتأخر العمل آه ممكن يبقى فيه علم ويقين ويتأخر العمل قال له آه إيه طب إيه إزاي ده قال لي ادي مثال إن كلنا عارفين إن المولى عز وجل سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة نزولا يليق بجلاله وكماله صح كده حد يختلف معانا في النقطة دي ما فيش حد يختلف لكن هل كلنا بنقوم نصلي قيام الليل الله طب ما في علم اهو اه علم طب فين اليقين اه الحديث صحيح حديث رواه مسلم طبعا ده يقينا الحديث صحيح طب ليه ما بنقومش نصلي قيام الليل قال لك لضعف الإيمان لضعف الإيمان في القلوب إن الإيمان لسه ضعيف مش مقوينا إن احنا نقوم نصلي قيام الليل لكن لو الإيمان قوي مع العلم ومع اليقين هنقوم احنا عارفين ان في دار اخره عارفين وفي يقين طبعا في يقين لان النبي هو اللي اخبر بكده امال ليه ما عندناش يعني اجتهاد في ان احنا نعمل للدار الاخره وان احنا نتجهز وتزودوا في ان خير الزاد التقوى لضعف الايمان في القلب عشان كده محتاجين ايمان عالي الايمان ده يجي منين من العبادات ومن الاستعانة بالله ومن اللجوء إلى الله ومن كثرة قراءة القرآن ومن صحبة الصالحين ومن قراءة قصص الأنبياء وقصص الصالحين وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة وإن احنا نحاول بقدر الإمكان نتزود بالعبادة على قدر الإمكان وإن احنا في نفس الوقت لو وقعنا في معصية نلحق نتوب إبراهيم ابن أدهم جاله واحد فقال له يا إبراهيم كلما تبت أذنبت وكلما تبت أذنبت مرة أخرى فماذا أصنع؟ قال له هقول لك على خمس حاجات لو عملتها لا يضرك معصية أبدا قال أخبرني يرحمك الله قال أولا إن أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل من رزق الله قال سبحان الله يا إبراهيم أنت تطلب المستحيل الكون كله رزقه بيد الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون يعني إذا الأرزاق كلها بيد الله فكيف أكل من غير رزق الله قال أيجدر بك يا أخي أن تأكل من رزق الله وأن تحارب الله وتبارزه بالمعاصي قال لا والله يا إبراهيم هات الثانية قال إن أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تسكن في أرض الله معقولة تسكن في أرض ربنا وتبارزه بالمعاصي أخويا يا حبيبي افهم الكلام الغالي ده معقولة تسكن في أرضه في خيره وتبارزه بالمعاصي بالله عليك يعني حاجة تكسف قال له قال له يا ابراهيم الكون كله ملك لله احنا ربنا فاطر السماوات والارض هروح اسكن فين اذا كنت انا مش هسكن في في في, في ارض الله هسكن فين قال ايجدر بك ان تسكن في ملكه وأن تبارزه بالمعاصي قال لا والله يا إبراهيم هات الثالثة قال إن أردت أن تعصي الله فاعص الله في مكان لا يراك الله فيه قال له لا يراني الله فيه يا إبراهيم الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الله يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى إزاي قال له أيجدر بك أن تعلم أن الله مطلع عليك ثم تبارزه بالذنوب والمعاصي قال لا والله يا إبراهيم هات الرابعة قال إذا دخل عليك ملك, ملك الموت فقل له يا ملك الموت أجلني ساعة حتى أتوب وأصلي وأسجد بين يدي الله قال يا إبراهيم إن ملك الموت لا يستأذن على أحد إلا على الأنبياء والمرسلين والمولى عز وجل قال إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قال أيجدر بك أنك لا تعلم متى تموت ثم تبارزه بالمعاصي قال لا والله هات الخامسة يا إبراهيم قال إذا جاءتك زبانية جهنم لتأخذك إلى نار جهنم فقل لن أذهب معكم قال يا إبراهيم يرحمك الله المولى عز وجل يقول عن تلك عن هؤلاء الزبانية عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وانت بالنهاية بتقول لي إن أنا يعني ما أقول لهم مش جاي معكم قال إذا أيجدر بك أن تعلم هذا وأن تعصي الله قال لا والله قد تبت إلى الله عز وجل وولى الرجل باكيا تائبا إلى الله عز وجل أخويا وحبيبي عايزين نتوب إلى الله وعايزين ناخد بإيدين الناس اللي لسه ما تبوش ونشفق عليهم بالله عليك أبوس إيدك مش عايزين غلظة على الناس ديت الناس ديت مرضى تعبانين مذنبين لازم نشفق عليهم لازم نخاف عليهم لازم نكون كالأطباء اللي بيخاف أو الطبيب اللي خايف على مريضه لازم تخاف عليه وتكون مشفق جدا عليه وتحاول بقدر الإمكان تشوف أي طريقة ولو جديدة مبتكرة إزاي إن أنت تكون سبب في توبة إنسان هقول لك على قصة حلوة قوي بس بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كان في واحد مسلم بجوار واحد يهودي فالمسلم كان يرى من اليهودي ده يعني شيء من الطيبة ولو كانت بسيطة فكان نفسه بأي طريقة ان هو يبتكر طريقة يخليه يسلم بيها فراح كلمه وقال له يا فلان يعني أليس لك حاجة في الإسلام أنت ما نفسكش تسلم قال والله ما يمنعني من الإسلام إلا أني أحب شرب الخمر أنا فعلا نفسي أسلم من زمان بس أنا الحاجة الوحيدة اللي منعاني إن أنا مدمن خمر فالمسلم ابتكر له طريقة قال له خلاص أسلم واشرب الخمر براحتك طبعا المسلم مش قصده كده طبعا فقال له أسلم واشرب الخمر قال له خلاص ماشي فاليهودي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له المسلم الآن أصبحت مسلما فإن شربت الخمر طبقنا عليك حد الخمر وإن ارتدت عن دين الله قتلناك فثبت الرجل على دينه ولم يشرب الخمر أبدا بعد ذلك ودي كانت حيلة جميلة من هذا المسلم الفاضل أخويا وحبيبي قد ايه محتاجين نفتكر الدار الآخرة قد ايه محتاجين نعرف ان الدنيا دي هتعدي هتعدي وهتعدي بحلوها وبمرها هتعدي بالفقر وبالغنى هتعدي بالصحة وبالمرض هتعدي بالمنصب وبالجاه ومن غير منصب ومن غير جاه هتعدي وانت جميل وهتعدي وانت مش جميل هتعدي بكل بك بص يعني بكل بأقصى سرعة واخد بالك وما أمرنا إلا كلمح بالبصر سبحان الملك يعني يوم القيامة يسألهم المولى عز وجل قال كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم يعني بل بعض يوم ويقسم المجرمون يوم القيامة ما لبثوا غير ساعة ساعة واحدة الدنيا كلها ساعة واحنا في لسه ساعات طويلة قوي قوي هنقضيها في مكان المكان دوت يعني مكان مهم قوي ان احنا نعرف عنه حاجات كتيرة جدا تعالوا نعيش مع الانسيرت دوت دقايق بسيطة كده ونعيش معاه شوية كده وهنرجع تاني مع بعض في الاستوديو تعالوا نعيش مع الانسيرت دوت ونشوف أسعد لحظات العمر ممكن تقضيها فين وممكن تكون ازاي تعالوا نعيش مع الانسيرت ونرجع لبعض تاني
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخويا وحبيبي أختي الفاضلة ناس كتيرة كانت بتسألني أنت ساكن فين وبيتك فين ودلوقتي آن الأوان إن أعرفكم أنا ساكن فين وبيتي فين بيت أهو قدامكم تعالوا نفتح ونقضي مع بعض أجمل لحظات العمر في البيت المتواضع دوت اتفضلوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوي وحبيبي أختي الفاضلة أهلي وحبايبي وناسي يعني كنا لسه بنسأل من شوية يا ترى بيتك فين ويا ترى أنت ساكن فين واديني فتحت البيت ودخلنا وقاعدين مع بعض دلوقتي وعايشين أجمل لحظات العمر في البيت دوت ده البيت الحقيقي اللي احنا من زمان من زمان بنجهز نفسنا وبنعد نفسنا وبنزود نفسنا عشان ندخل البيت دوت بيتنا الحقيقي هو القبر في يوم من الأيام كان النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام النبي عليه السلام واقف مع الصحابة وفجأة لقى ناس متجمعين كده من بعيد فبيقول على ما اجتمع هؤلاء قالوا على قبر يحفرونه يا رسول الله وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يندفع بكل قوة ويفزع ويأتي إلى القبر ثم ينزل ويجلس على ركبتيه ويبكي حتى يبلل الثرى بدموعه صلى الله عليه وسلم ويمسك عود وينكت به في الأرض وينظر للصحابة ويقول أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا لمثل هذا اليوم فأعدوا أخويا وحبيبي أخت الفاضلة يا ترى استعدينا لليوم اللي هننزل فيه قبورنا أنا تعمدت أن أخرج بره الاستوديو ولو أن أسهل بالنسبة لي أن أكون في استوديو لكن يعني الحقيقة نزلنا أنا وأخويا الأستاذ هشام ربنا يحفظه ويبارك في عمره رب العالمين عشان نصور لكم المشهد دوت في مكاننا الحقيقي في بيتنا الحقيقي في القبر عشان نعيش المشهد دوت القبر ده اللي انا عمال بجهز نفسي لدخوله من سنين طويلة نفسي ان اكون عمرته بالخير نفسي اكون عمرته بالحسنات وبالعمل الصالح لان حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة ماله وأهله وعمله فيرجع اثنان يرجع ماله وأهله ويبقى عمله بنجهز العمل ده عشان ننزل في اليوم دوت للقبر دوت ونشوف بيوتنا الحقيقية هنعمل فيها إيه وهنستقبل أعمالنا وأيامنا الآخرة, الآخرة بإيه بالظبط هو ده الموضوع بتاعنا النهاردة الحقيقة وأنا قاعد جنب القبر الإحساس تاني خالص عكس ما أنا قاعد في الاستوديو قاعدين في الاستوديو في المكيفات والإضاءات والكشافات والمصورين جو آه حلو قوي لكن بعيد عن الجو اللي إحنا عايزين ن- نذكره وعايزين نقوله الجو النهاردة جو تاني خالص أنا قاعد دلوقتي جنب أموات جنب ناس ميتين قاعد دلوقتي جنب القبر قاعد دلوقتي على حافة القبر عشان أقول لك أخوي وحبيبي زي ما النبي قال لمثل هذا اليوم فأعدوا قلت لك قبل كده ان لو كان ليك بيتين بيت بتقعد فيه كل يوم 23 ساعة وبيت بتقعد فيه ساعة واحدة ومعاك فلوس تجهز بيهم بيت من البيتين الحال أو العقل بيقول أجهز البيت اللي بقعد فيه 23 ساعة لكن حال كتير من الناس لا هجهز البيت اللي بقعد فيه ساعة واحدة جهزنا الدنيا وعمرنا وشيدنا وده مش حرام لكن المشكلة ان انا انسى اخرتي وانسى اليوم اللي هنزل فيه القبر وانسى اليوم اللي هلقى فيه المولى عز وجل اوعى تنسى اليوم دوت انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا اليوم قريب جدا جدا وكل ما هو آت فهو قريب فهو قريب انت النهارده عمال بتقول انا يمكن اموت بعد 20 30 سنه ال 20 وال 30 سنه بيمضوا بيمروا كغمضه عين وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون انت لحد النهارده ناسي وممكن تكون مقاطع امك وابوك بالله عليك يرضيك تخش القبر اللي أنا بشاور لك عليه أهو قدامك القبر أهو لو بصيت بعينيك هتشوف القبر بعينيك يعني تو- يعني تحب ان انت تخش القبر وانت مقاطع امك وابوك وبتعق امك وابوك تحب تخش القبر وانت اخر حاجه عملتها في حياتك انك دخنت سجاره او شيشه تحب تخش القبر وانت اخر حاجه عملتيها انك كنت خارجه بغير حجاب وفتنت شباب المسلمين تحب تكون ان انت داخل القبر وانت اخر حاجه عملتها انك ظالم الناس واخد فلوسهم ورافع عليهم قضايا ظلم وعدوان القبر سيجمعنا ومن لم يتادب فوق الارض فسوف يؤدبه الله تحت الأرض ويوم العرض خد بالك أخوي وحبيبي كم من الدعاء اللي بيدعوه الصالحين اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك هيجي يوم والله الذي لا إله غيره هيجي يوم هننزل فيه كلنا الحفرة ديت وهيتقفل عليك لوحدك ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ستسأل وحدك وتقف بين يدي الله وحدك وتحاسب وحدك وتدخل الجنة أو النار وحدك أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى أنا جاي النهاردة عشان أقول لك هو ده بيتنا الحقيقي استعد بقى وفوق واجهز وخل وخل وخد كلمة واحدة خد قرار واحد لأول مرة في حياتك أنا جاي لك يا رب أنا راجع لك يا رب أنا تبت إليك يا رب أنا من النهاردة هلبس حجابي يا رب أنا من النهاردة هصلي أنا من النهاردة هسجد أنا من النهاردة هسبح وصلي على النبي وأقرأ القرآن أنا من النهاردة هصل الأرحام وبر أمي وأبويا وأكرم اليتامى وأحسن إلى الجيران أنا من النهاردة عمري ما أعيش لحظة إلا لله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لسان حالي وحالك من اللحظة ديت وإحنا باصين للقبر وعجلت إليك رب لترضى أنا جاي لك يا رب لبيك اللهم لبيك أنا جاي لك بحب حاسس بالمعنى ده حاسس وانا انا انا انا ريقي نشف وانا بكلمك عن القبر حاسس دلوقتي ان انا فعلا داخل القبر وهيتقفل عليا لوحدي وانا اقسم لك بالله والله الذي لا اله غيره لو اعلم ان قبري دوت هيبقى روضه من رياض الجنه اقسم بالله لو كنت نزلت دلوقتي وسبت الكاميرا والتصوير ونزلت نمت في القبر وقلت يا رب اقبض روحي دلوقتي يا رب انا مشتاق لك من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه اخويا وحبيبي الايام بتجري والسنين بتعدي وحبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ اغتنم خمسا قبل خمس الحق يا مسلم الحق يا من غفلت عن طاعة ربك وعن سبيل نبيك صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك صحتك قبل سقمك غناك قبل فقرك فراغك قبل شغلك حياتك حياتك قبل موتك كل الحاجات اللي انت بتجري وراها ديت والله ربنا بيكفلها لك حتى قبل ما تخش الجنة بتجري ورا ايه بتجري ورا سراب واوهام حبيبك سبحانه وتعالى بيعرفك حقيقة الدنيا اللي احنا متخاصمين مع بعض عشانها اللي احنا هجرنا بعض عشانها اللي احنا قطعنا بيها الرحم وعقق وعقينا بيها الأم والأب عشانها اللي احنا اتخاصمنا من أجلها قال جل وعلا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء الدنيا سجن المؤمن جنة الآخرة جنة الكافر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع ولا حاجة أنت بتجري ورا سراب وكلنا بنجري ورا سراب ومش معنى كده أن أنا بقول لك سيب الدنيا لا اجتهد عايزك تكون ناجح وعايزك تكون غني وعايزك تكون ثري وعايزك تكون في أعلى المناصب بس احمد ربنا واشكر ربنا واوعى تنسى اليوم اللي هتنزل فيه للقاء ربك سبحانه وتعالى قلتها لك وبقولها لك وأعيدها لك والله الذي لا إله غيره لو أعلم إن الحفرة دي هتبقى روضة من راضي الجنة كنت نزلت نمت فيها دلوقتي ومش عايز حاجة من الدنيا دي خالص كفاية إن إحنا نعرف إن ربنا راضي عنا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يعني فكل باك فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذخور فسيفنى وكل مذكور فسينسى ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى سبحانه وتعالى أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي أنا بكلمك أخويا وحبيبي ورجلي بره ورجلي جوه أنا دلوقتي جنب القبر جنب القبر جنب بيتي الحقيقي جنب بيتي اللي بحبه جنب بيتي اللي هيكون أول مرحلة ألقى فيها ربي سبحانه وتعالى فالقبر أول مراحل الآخرة كما قال عثمان بن عفان لما بكى كما عند الترمذي بسند الحسن فقيل له يا عثمان يذكر أمامك الجنة والنار فلا تبكي وإذا ذكر القبر بكيت قال أجل أما إني سمعت رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر خلاص لو عديت من الحفرة دي هتعدي من كل حاجة هتبقى يقينا من أهل الجنة ربنا يجع- يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى ومن لم ينجو منها فما بعده أشد فعلا كما قال القائل ويل لعبد عن سبيل الله صد يا غافلا تتمادى غدا عليك ينادى يا غافلا تتمادى غدا عليك ينادى هذا الذي لم يقدم قبل المنية زاد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى مش عايز أطول على حضراتكم لكن محتاج ان احنا نأسس قواعد ون- ونأسس نقاط نخرج منها النهاردة بلقاء النهاردة بلقاء اللحظة ديت عند القبر دوت عند بيتنا عند بيتنا الحقيقي اللي داخلينه عاجلا او آجلا المهم ان احنا في يوم من الايام داخلينه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون الكل راجع الكل راجع الى ربه سبحانه وتعالى وان الى ربك المنتهى يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه مش هتهرب هتروح فين هتروح يمين ولا شمال الكون كونه والملك ملكه وانت خلق من خلقي ويقينا لازم هتقف بين ايديه حبيبك اللي قال كده صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما منكم من احد الا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان ينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم ينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى الا النار نعمل ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا النار ولو بشق تمره ولو بشق تمره لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أو طلق أخويا جهز نفسك أختي جهزي نفسك انتوا عارفين منهجي أنا ما بيأسش حد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى وزي ما بقول القبر فيه عذاب فيه نعيم بل أنا بقدم النعيم قبل العذاب من باب البشرى أخويا وحبيبي القبر ده فيه نعيم في خير كبير قوي مستنيك أنا جاي النهاردة عشان أقول لك إن القبر ده ممكن يبقى أحلى من فندق 10 stars مش 5 stars القبر ده ممكن يكون أجمل من أي منتجع في أوروبا أو في أمريكا أو في أي مكان في الدنيا القبر ده ممكن يكون أحلى مكان شفته في الدنيا دي كلها وممكن يبقى العكس وانت اللي هتحدد اوعى تقول انا مسير او مخير لا اخويا وحبيبي حدش بيجبرك انك تسيب الصلاه حدش بيجبرك انك تخرجي من غير حجاب ما حدش بيجبرك تعق امك وابوك ما حدش بيجبرك انك تهجر القران القران قدامك بيشكو الى الله ظلم العباد افتح كتاب الله واقرا من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنه والحسنه بعشر امثالها لا اقول الف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف مين اللي بيجبرك دلوقتي انك ما- ما تاخدش ايد امك وتقبلها مين اللي بيجبرك دلوقتي انك ما تاخدش ايد ابوك وتقبلها مين اللي بيجبرك دلوقتي انك ما تتصلش بارحامك وتصلهم وتسلم عليهم مين اللي بيجبرك ان انت ما تقومش تصلي ركعتين دلوقتي وتتوب الى الله سبحانه وتعالى مين اللي بيجبرك ما تسبحش وما تستغفرش مين اللي بيجبرك على كده اوعى اوعى تبعد عن ربك طرفة عين انت ممكن تستغنى عن الاكل والشرب ايام طويلة انما لا تستغنى عن الله طرفة عين اخويا حبيبي كلنا راجعين الى الله كلنا مروحين كلنا خارجين من الدنيا ديت كلنا مروحين من الدنيا ديت ولن يبقى احد في هذا الكون الا الملك فاطر السماوات والارض حينما يقضي على كل الخلائق ويقول جل وعلا انا الملك انا الملك أين الجبارون أين المتكبرون أين الذين كانوا يأكلون خيري ويعبدون غيري لمن الملك اليوم لله الواحد القهار هتقف في اليوم دوت عشان تشوف الخلائق كلها محشورة حفاة عراة غرلا غير مختونين والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل ويؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم ويفيض العرق فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى حق إلى ركبتيه إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما لكن في نفس اللحظة في ناس هيكونوا في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله إن شاء الله نكون أنا وأنت وأنت منهم إن شاء الله ونجتمع تحت ظل عرش الرحمن ونأكل وجبة أعدها لنا مالك الملك وملك الملوك زيادة كبد الحوت ثم نذهب لنشرب من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا ثم ندخل مع النبي الفردوس الأعلى التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بقول لك يا مسلم وبقول لك يا مسلمة فوقوا فوقوا خدوا قرار لأول مرة قرار لأول مرة أنا جاي لك يا رب أنا راجع لك يا رب أنا تبت يا رب أنا من الولاد إن شاء الله أنا عبد ليك يا رب أنا مانيش عبد المنصب ولا الدرهم ولا البنت ولا الزوجة ولا الولد ولا لأي شهوة من شهوات الدنيا أنا عبد الفاطر السماوات والأرض ساعتها هترتاح هتبقى حددت وجهتك بدل ما تشتت حياتك يمين وشمال وتروح هنا وتروح هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله وملأ قلبه غنى وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جع جع شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها اللي ربنا مقدره لك هو اللي هتشوفه الرزق ما تخافش عليه الدنيا والعمر ما تخافش عليه اللي ربنا مقدره لك هتاخده هتاخده غصب عن أي حد فما تخافش اشغل نفسك باللي ربنا أمرك بيه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سامحني بكلمك بحرارة النهاردة لأني قاعد جنب القبر ومش قادر أكلمك بحرارة أقل من كده وإلا أنا مش حاسس بالموضوع اللي بكلمك فيه أنا بكلمك عن قبر بكلمك عن بيتك الحقيقي اللي ممكن أنا وانت ناسيينه اللي في غمرة الحياة وفي غمرة الدنيا والانشغالات اللي في غمرة الدنيا والانشغالات والشهوات والشبهات أكون أنا وانت نسينا كتير كتير كتير ونسينا إن البيت ده داخلينه داخلينه يا ترى افتكرت ولا لسه ما افتكرتش أنا مش عايز أطول عليك أكتر من كده لكن تعال نشوف بس منظر قبره وانت داخله فقط هنشوفه مع بعض وأقول لك في النهاية قول النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا اليوم فأعدوا وشعارنا في الدار الأخيرة زي ما انتم عارفين ماذا أعددت لها أخوي وحبيبي تعال نشوف منظر دخولنا القبر كده ومنظر نزول أنا مش هنزل القبر كله هنزل بس جزء من القبر وانت شوف وتخيل نفسك وانت نازل بس مش نازل على رجليك نازل وانت محمول وداخلين بيك القبر غصب عنك عيش معايا المشهد دوت وعاهدني وعاهديني بالله عليك الكلمة دي هقف بين ايدين ربنا يوم القيامة وهقول له يا رب رحت في عز الشمس أنا وأخويا الأستاذ هشام وكل إخواني وحبايبي المصورين ورحنا نصور المشهد ده عشان المسلمين يحسوا بالقبر ويستعدوا ويبقوا عباد ليك يا رب الكلام ده هيبقى حجة عليك وحجة عليك يا أختي الفاضلة اوعى تنسوا البيت الأساسي والبيت الأصلي بتاعكم بيتنا الحقيقي هو القبر أكيد في نعيم مستنيكم لو قطعتم ربنا ولكن لو ما قطعتوش أخاف عليكم ربنا يبارك فيكم يا رب تعالوا نشوف المشهد وجزاكم الله خيرا عبد الله الأيام تمضي والساعات تمر والعمر ينقضي والعمر ينقضي فيا ترى هل ضاع عمرك في حلال أم حرام وهل ميزان حسناتك أكبر أم سيئاتك أم سيئاتك فتذكر فتذكر وديني دخلت القبر البيت الحقيقي اللي كلنا هننزله في يوم من الأيام وسألت نفسي يا ترى هيبقى روضة ولا هيبقى حفرة والله العظيم زي ما بقول لك وهقولها لك 100 مرة لو كان روضة من رياض الجنة أتمنى أن ما اطلعش منه أبدا لكن لو كان حفرة فأنا خارج عشان ألحق أتوب رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت فيقال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ربيع بن خثيم حفر في بيته قبر وكان كل ما يحس بقسوة في قلبه يخش القبر بتاعه ويقفل على نفسه لحد ما يحس إنه اتخنق وبعدين يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت ويوم فاتح القبر يقول ها أنت يا نفس قد عدت مرة أخرى إلى الدنيا فاصنعي ما قلت أخوي وحبيبي أنا دخلت القبر ولسه خارج من القبر دلوقتي وبتمنى أن أكون عمرت قبر بالخير وبالعمل الصالح وانت وانت وكلنا نفسي ربنا يجمعنا في الجنة ونفسي ان احنا نتزور في القبور ما هم المؤمنين مع بعض بفضل الله بتتزور ارواحهم في القبور بفضل الله سبحانه وتعالى نفسي اتزور انا وانتم في القبور وفي النعيم بتاع القبور وفي الجنة بتاعة القبور ربنا يا رب يا رب يجعل قبوركم جميعا وقبورنا جميعا روضة من رياض الجنة ولا يجعلها حفرة من حفر النيران اخويا وحبيبي اختم معاك كلمة النبي عليه السلام حينما قال لاصحابه اي اخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا أنا جوه القبر اهو ولسه طالع منه وبقول لكم لمثل هذا اليوم فأعدوا ما تنساش شعار الدار الآخرة وماذا أعددت لها أخوي وحبيبي ده كان مقطع صغير جدا حبينا نعمله علشان نحس قد إيه بروعة القبر وقد إيه بجمال القبر وفزع القبر في نفس الوقت بشكر أخويا الأستاذ هشام النجار على هذا الخير وعلى هذا المشهد اللي عملناه مع بعض وبشكر إخواني المصورين جزاهم الله خيرا وبشكر كل القائمين على قناة الناس على هذا المشهد إنه وفرونا إن احنا نصور هذا المشهد يا رب يكون عجبكم إن شاء الله ويا رب نكون هنتوب إن شاء الله ونرجع مع بعض مرة تانية علشان نعيش مع رحلة إلى الدار الآخرة الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة الكلام عن القبر كلام مؤثر جدا والواقع اللي انت ممكن تشوفه وانت قاعد عند القبر واقع تاني يقينا والله الذي لا إله غيره أنا فعلا ريقي نشف أكتر من عشر مرات وأنا بتكلم ما بقتش ريق خالص ما بقتش قادر حتى أتكلم لكن يعني كان لازم أتكلم وكان لازم أذكر إخواني وأذكر أحبابي وأنتوا عارفين منهجي ما بيأس حد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى لكن المشهد مفزع فعلا أنا دخلت القبر وقلت لإخواني وأحبابي اللي كانوا معايا لو سمحتوا سيبوني دقايق جوه القبر لوحدي محدش يخش عليا خالص سيبوني أعيش مع الجو دوت عايز أحسه أكتر وأكتر دخلت جوه وقعدت أتخيل نفسي فعلا إن أنا مش طالع ان انا خلاص هي دي نهايتي وان هي دي اللحظة اللي انا هنام فيها في القبر ومش هطلع افتكرت جوه اللحظة اللي انا ده نزلت فيها القبر قبل كده وانا كنت بدفن امي الله يرحمها رحمة واسعة تأثرت جدا بمنظر القبر وقلت يقينا من جوايا طب ما انا داخل وأن- وانتوا داخلين وكلنا داخلين امال ليه احنا ناسيين اخرتنا امال ليه الناس بتظلم بعضها وليه بيحقدوا على بعض وليه بيحسدوا بعض وليه الناس بتتعامل مع بعض معاملة صعبة وليه بنغلظ على بعض ما تيجي نحب بعض ونحن على بعض وناخد بايد بعض لجنة ربنا سبحانه وتعالى ما تيجي نحس بالموقف دوت ما تيجي نحس ان احنا كلنا مروحين ومحدش هياخد معاه حاجة فما فيش داعي ان انا أ- أ- اتخانق معاك او اخصمك او ازعل منك علشان حاجة اصلا انا مش واخدها ومانش طايلها ومش هاخدها ولا ولا هدخل القبر بيها وعلى رأي المثل القبر ملهوش جراب ولا الكفن ملوش جراب اخويا حبيبي عايزك تفتكر اللحظة اللي انت داخل فيها القبر انا تذكرتها وعشتها عند القبر وحسيتها تماما وعلى فكرة انا مش رايح هناك عشان نصوره بس انا طبيعي بحب اروح القبر كده كل فترة اعيش الجو دوت واحس بالجو دوت لان الجو دوت بيأثر فيا جدا وبيربيني كويس جدا وبيخليني فعلا اتأثر بالجو العام واحس ان خلاص انت قربت ربما يكون بكرة او بعده او بعد بعد او بعد سنة انت داخل داخل انت داخل داخل فالحق نفسك الحق نفسك وزود ونور وروح هناك وشوف ايه الانوار اللي انت قدمتها في القبر دوت لو محتاج لمبة في القبر نور بيت يتيم نور بيت ربنا نور, نور مسجد نور في بيت طفل يتيم وروح نور له بيته نور في مسجد في بيت ربنا سبحانه وتعالى روح آه، محتاج ايه محتاج تع- عمل صالح عشان تنور قبر قوم واسجد في الليل في عز الليل وقوم واسجد وابكي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى قوم وصوم في عز الحر عشان ربنا يكرمك من ختم له بصيام يوم دخل الجنة ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجهه سبعين خريفا قوم واجتهد والحق نفسك عمرك عمرك أغلى حاجة في حياتك ساعات العمر دي أغلى كنز إلحق, إلحق نفسك واغتنم اللحظات ديت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك الشباب ده مش هيدوم يا شباب يا شباب يا شباب اللي لسه فرحانين بشبابكم لحد النهارده انا عايزك تفرح تفرح لكن تفرح بشبابك ده لما تستعمله في طاعة ربنا سبحانه وتعالى سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كان تاني واحد بعد الإمام العادل شاب نشأ في عبادة الله اختصر حياتك كلها وع- واقعد اعبد ربنا واغتنم كل لحظة عشان تيجي يوم القيامة تلاقي نفسك مش هتقف لحظة لا في أرض محشر ولا غيره انت في ظل عرش الرحمن انت ملك انت مالك يوم القيامة هتقعد في ظل عرش الرحمن تاكل الوجبة زيادة كبد النون التي أعدها لنا مالك الملك وملك الملوك وتشرب من حوض النبي وتخش الجنة على طول اختصرت عمرك كله واختصرت آخرتك بفضل الله يوم القيامة اللي ربنا قال عنه سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يمر على حضرتك وعلى حضرتك على يعني حوالي ثلاث ساعات لأن النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر والحديث رواه الحاكم بسند صحيح الحق نفسك يا مسلم الحق نفسك يا عبد الله العمر بيعدي عايز أحكي لك قصة صغيرة بس بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في ثلاث شباب مقضين حياتهم كلها في معصية ربنا سبحانه وتعالى كلهم يصطادوا بنات عياذا بالله ويروحوا يفعلوا بها الفاحشة في إحدى المزارع بتاعت واحد منهم وفي يوم من الأيام جابوا ثلاث بنات وطلعوا على المزرعة عشان يفعلوا الفاحشة أول ما وصلوا المزرعة قالوا يا ده احنا نسينا نجيب الأكل معانا طب نبعت واحد فينا يجيب لهم الأكل راح واحد منهم تبرع ونزل بالعربية بتاعته إلى أقرب مدينة على حوالي بعد حوالي 30 كيلو عشان يجيب الأكل فاتأخر مش الساعة حوالي خمسة الساعة عدت خمسة ستة سبعة تمانية الوقت جري بيهم واحد منهم اتخض عليه قال أروح أدور عليه وهو ماشي بعربيته في الطريق ال- ال- المقطوع دوت فجأة لقى عربية على جانب الطريق مولعة وفيها واحد جوه مولع فجأة بيقرب لقى زي عربية زميله صاحبه اللي كان رايح يزني معاه من شوية وراح عشان يجيب لهم الأكل لقى العربية مولعة ولقى صاحبه جسمه كله مولع ما عدا وشه وهو عمال بيصرخ بيصرخ بيصرخ وبعدين بيقول ماذا أقول له ماذا أقول له ماذا أقول له فقال له من فقال بصوت بقى جاي من بعيد قال الله الله ماذا أقول له إذا وقفت بين يديه فجأة هذا الشاب اتخض على نفسه وحاول ينقذه فلقى مات في لحظات بين إيديه وبدأ يسأل نفسه يقول وأنا كمان ماذا أقول له ما أنا كده كده واقف بين إيدين ربنا هقول له إيه هقول له ضيعت شبابي في الفاحشة ضيعت شبابي في شرب الخمر والغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى أخوي وحبيبي ارفع الشعر دوت ماذا أقول له هتقول له إيه هترد الأول على الملاكين في القبر وتقول لهم إيه ويوم القيامة لما تقف بين إيدين ربك حبيبك اللي أنعم عليك بنعم كتيرة أو غيرك اتحرم منها هتقول له إيه لما يقول لك عملت إيه في شبابك في صحتك في عينيك اللي اديتها لك في إيديك اللي اديتها لك في رجليك في عقلك في قلبك في, في, في صحتك في رجليك في علمك في قوتك في, في نسبك في منصبك في مالك عملت ايه في كل دوت لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن علمه عن عن عن عمره ما عن عمره فيما أفناه وعن عن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به هتتسأل عن كل ده هتتسأل عن كل لحظة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا كل ده بسبب دنيا بسبب دنيا بنجري وراها كل ده عشان دنيا احنا عمالين بنجري وراها اسمع معايا صدق من قال النفس تبكي على الدنيا وقد علمت النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أين الملوك أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها وديارنا لخراب الدهر نبنيها كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها أمست خرابا وأفنى الموت أهليها لا تركنن إلى الدنيا وزينتها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها وعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها أنهارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله تسبح الله جهرا في مغانيها فمن يشتري الدار فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها يا الله يا الله في يوم هنرحل عن الدنيا دي أكيد أكيد كلنا مروحين أكيد قبل مئة سنة ما كانش فيه ولا إنسان موجود على وجه الأرض وأكيد أكيد بعد مئة سنة لا يمكن يبقى فيه ولا واحد موجود على ظهر الأرض يا الله الحقيقة المسألة محتاجة تفكير محتاجة دراسة جدوى مش مشاريع الدنيا بقى وحظوظ الدنيا و... أنا ما أنا أنا قلت لك قبل كده عايزك تكسب وتنجح وتبقى غني وتبقى صاحب منصب بس اوعى تنسى ربك اوعى تنسى آخرتك اوعى تنسى اليوم اللي هتنزل في قبرك بالله عليك هو ده اللي هيظبط حياتك انت عارف انا متخيل دلوقتي ان اخواني واحبابي واخواتي وناسي واهلي وعيلتي وحبايبي اللي بحبهم والله وبتقرب الى الله بحبهم وهم قاعدين قدامي دلوقتي وانا بكلمهم عن القبر انا متخيل دلوقتي لو واحد قاعد وهو تاني يوم رايح يرفع قضيه ظلم وزور على واحد عشان ياخد حقه ان شاء الله بكره هيروح يتنازل عشان الدنيا مش مستاهله ان شاء الله واحد اكيد هو رايح بكره علشان ينصب على واحد أكيد يقينا بكرة مش ممكن هيعمل كده واحد بكرة رايح عشان يفتح الدرج ويبتدي يتلقى الرشاوي اللي جايه له كل يوم إن شاء الله بكرة هيكون تايب إن شاء الله واحدة لسه بتجهز نفسها عشان تكوي الطقم اللي هتنزل بيه بكرة عشان تفتن بيه شباب المسلمين إن شاء الله مش هتنزل بيه هتنزل بحجابها إن شاء الله واحد لسه بيفكر بكرة إنه يروح يعمل قضية حجر على أبوه عشان الفلوس دي يقدر ياخدها في أسرع وقت إن شاء الله يروح يبوس إيد أبوه ويبوس ايد امه ويبرهم ان شاء الله واحد ناوي من بكره انه يخاصم عمه ويخاصم خاله ويخاصم قرايبه عشان دنيا وعشان فلوس وعشان الفدان اللي ما بينهم وبين بعض ان شاء الله هيروح يصالحهم والدنيا ما تساويش اي حاجه كان في واحد متخاصم مع اخوه علشان هما الاثنين ابوهم ساب لهم 40 فدان فجم خاصموا بعض وكل واحد فيهم طمعان في ارض الثاني فجه واحد راح جايب راجل نجار وقال له لو سمحت عايزك تعمل سور بين أرضي وبين أرض أخويا لا أنا أشوفه ولا هو يشوفني وادي الفلوس بتاعة تمن السور أنا أدفع نصها وأدفع نصها مش عايزين نشوف بعض ومش طايقين نشوف بعض قال له حاضر فراح النجار بدل ما يبني سور بين الأرضين بنى جسر وكوبري من الأرض ديت للأرض ديت فلما جم شافوه إيه اللي أنت عملته ده؟ قال لهم أنا وظيفتي مش إن أقطع الأرحام أنا وظيفتي إن أصل الأرحام فأنا بدل ما ابني لكم سور يحجز ما بينكم وبين بعض أنا بنيت جسر عشان تزوروا بعض وتحبوا بعض إيه رأيكم ما تيجوا نتقابل على الجسر دوت فنادى أخوه ونادى التاني وطلعوا الاتنين واتقابلوا على الجسر وحضنوا بعض قال له سامحني يا أخويا الدنيا ما تسويش فرد فرد الحذاء اللي انت فردة الحذاء اللي انت لابسه الدنيا ما تسويش شراك النعل اللي انت بتربط بيه حذائك قد ايه الدنيا جميلة لو احنا فعلا افتكرنا اخرتنا قد ايه الاخره فعلا بتقوم سلوكياتنا قد ايه الاخره بتخلينا الناس كويسين جم بيسلموا على راجل النجار ده ويقولوا طب نعزمك على الغدا بقى ما دمت اصلحت ما بيننا قال لهم سامحوني انا لسه قدامي 40 كوبري عايز ابنيهم بين المسلمين علشان يلتقوا على الكباري ديت ويحضنوا بعض محتاجين نبني كباري محتاجين ان احنا نبني جسور المحبه ما بيننا وما بين بعض مد ايدك ليا اخويا وحبيبي تحقد عليا وتحسدني ليه واحد عليك واحسدك ليه تكرهني ليه واكرهك ليه ده أنا مسلم وموحد وبشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت بتشهد ليه أكرهك وليه تكرهني أخويا وحبيبي ليه أكره أمي وأكره أبويا دول سبب الخير اللي أنا فيه دول سبب وجودي إزاي أكرههم وإزاي أن أنا أعق أمي وأبويا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ده أنت أعمالك كلها وكل اللي أنت بتعمله ده كله لن يقبل إلا ب... ب... بطاعة ربك أولا ثم ببر الوالدين أن اشكر لي ولوالديك قال ابن عباس ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل واحدة بغير أختها قال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل قال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضة ولا نافلة كان من أول الثلاثة دولت العاق الوالدين اخويا وحبيبي تعال نمد ايدنا لبعض حبيبي انا مش قادر انسى طبعا ان انتوا بعتوا لي رسائل النهارده والله العظيم لولا بس ظروف الحلقه الرسائل والله العظيم في ايدي حاططها في قلبي ان شاء الله هدعي ليكم بالاسماء النهارده ان شاء الله ان شاء الله في الثلث الاخير من الليل وفي الحلقه اللي جايه والله كل اللي بعت لي اسمه لدعي له بالاسم ان شاء الله في الحلقه اللي جايه سامحوني انا مش قصدي ان انا اقصر في حقكم لكن ظروف الحلقه ما تسمحليش ان اقعد اتكلم واجاوب على الاسئله النهارده عايز بس نفتكر في اخر يا شباب في أخرى أخوات في أخرى أباء وأمهاتي عيلتي وأهلي وناسي وحبايبي بالله عليكم أنا نفسي ربنا يجمعني بيكم في الجنة نفسي ما تحرمش من أي حد فيكم أنا مش شايفكم بعينيا لكن شايفكم بقلبي وحاسس بيكم بحبكم في لو أنتوا عارفين إني بحبكم والله وعارفين وواثقين تماما إن أنا بعتبر نفسي واحد منكم الكلمة وأجمل كلمة وصلتني في عمري وأجمل رسالة وصلتني في عمري قول كتير من الأسر كانوا بيقولوا إحنا ما بنعتبرش محمود المصري ده شيخ إحنا بنعتبر واحد من واحد من الأسرة واحد من العيلة ودي أجمل والله عبارة وصلتني أنا فعلا أتشرف وأسعد بإني ما أكونش شيخ ليكم بإني أكون واحد منكم واحد من العيلة قاعد بيذكركم بالله وقاعد بيذكركم بالآخرة علشان نلتقي كلنا إن شاء الله في الجنة يوم القيامة ربنا يجمعنا وإياكم أكيد لما نلتقي يوم القيامة في الجنة إن شاء الله في الفردوس الأعلى إن شاء الله أنا عندي حسن ظن بالله سبحانه وتعالى وحبيبي صلى الله عليه وسلم وقرة عيني قال كما عند مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل وعلا أنا على يقين إن شاء الله إن إحنا لما نجتمع يوم القيامة في الفردوس الأعلى أتمنى على الله سبحانه وتعالى وأتمنى أن يستجيب دعائي في هذه اللحظة أن يجمعني بيكم اللي شايفيني للادي ربنا يجمعني بيكم في الفردوس الأعلى نقعد مع بعض أقول لكم فاكرين يوم كذا لما قعدت أكلمكم عن القبر ولما رحت صورت لكم عند القبر وقعدت أكلمكم عن الآخر وعن الاستعداد وإن إحنا لازم نرجع ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى فاكرين اليوم دوت وفاكرين الليلة ديت أدينا تبنا ورجعنا إلى الله وربنا أكرمنا بسبب الليلة ديت واتجمعنا في الفردوس الأعلى إيه رأيكم؟ نسيتوا التعب اللي انتوا تعبتوه ولا لا يقينا نسيتوه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في جنة الرحمن ثم يسأله الله عز وجل هل رأيت بؤسا قط هل مرت بك شدة قط فيقول لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط هتنسى كل شقاء وبلاء وتعب وضيق وشدة وابتلاء كل ده هتنساه مع أول غمسة أمال إيه اللي هيحصل لك في الجنة أمال لما ربنا سبحانه وتعالى يرسل من ينادي على أهل الجنة على باب الجنة كما عند مسلم ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا حقيقة محتاجين ان احنا نفتكر فعلا اللحظات الجميلة ديت حقيقة انا قدامي بالظبط 12 دقيقة فانا يعني يا دوب هتكلم 3 دقائق وندعو في الباقي الوقت الباقي ان شاء الله اخويا وحبيبي بالله عليك بالله عليك اكتب النهاردة شهادة ميلادك عايزين نرجع لربنا عايزين بجد نرجع لربنا محتاجين ان احنا نرجع لربنا ومحتاجين نعود الى الله سبحانه وتعالى اكتب شهاده ميلادك من النهارده في يوم من الايام كنا قاعدين في المسجد ودخل المسجد واحد عنده حوالي 80 سنه فحب يقول كلمه فقال اخواني في الله اخوكم في الله فلان الفلاني عندي 8 سنين الناس ضحكت قالوا 8 سنين ازاي قال لهم لاني التزمت وبقيت ادعو الى الله سبحانه وتعالى ومن 8 سنين بالظبط ال 72 سنه اللي قبل كده دولت ما اتشرفش بيهم ابدا فانا اتشرف بالثمان سنين اللي انا تبت الى الله فيهم ودعيت الى الله فيهم سبحانه وتعالى يعني محتاجين ان احنا نرجع الى الله سبحانه وتعالى وما بنقنطش حد من رحمه ربنا سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم قال جل وعلا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات احنا واحد من الاثنين يا اما طيب يا اما ظالم قال جل وعلا ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون محتاجين نتوب عشان ما نبقاش ظلمه محتاجين نتوب عشان حق ربنا علينا ان احنا نتوب لو كانش لو ما كانش في التوبه اي ميزه او اي ثمره سوى ان المولى عز وجل سبحانه وتعالى وجل جلاله بيفرح بتوبتنا لكان واجبا علينا ان نتوب لله افرح بتوبه عبده حين يتوب من احدكم كان بارض فلا ومعه راحلته معه دابته عليها طعامه وشرابه وعليها كل حاجة وفجأة انفلتت الدابة الرجل دور عليها يمين شمال ما لقاهاش فيأس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت وبينما هو على تلك الحالة البئيسة وإذا بالدابة تقف عند رأسه فأخذ بخطامها ومن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال صلى الله عليه وآله وسلم أخطأ الرجل من شدة الفرح شفت ربنا بيفرح قد ايه شفت فرحة الرجل ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير شفت فرحة الرجل لما لقى الدب اللي هي عليها كل أسباب حياته شفت فرحته لدرجة أن اتلخبط وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أهو ربنا بيفرح بتوبتك أكتر من فرحة العبد دوت لما لقى الدابة بتاعته اللي هي بتمثل بالنسبة له حياته كلها فاضل دقائق بسيطة حقيقة محتاج أن احنا ندعو ونقرب من ربنا أكتر وأكتر ومحتاجين أن احنا نعود إلى الله تعاهدني وتعهديني والكلام ده حجة علينا كلنا ان احنا نتوب الليلة دي بالله عليك قوم الليلة دي صلي ركعتين قيام ليل قوم بكرة ب ب ب يعني انسان جديد بتبدأ صفحة جديدة مع ربنا بتقول له يا رب هملاها بالطاعة هملاها هبعد عنها هبعد عن كل معصية هرد المظالم يا رب هبدأ قراية القرآن وهبدأ في الصلاة وهبر أمي وأبويا وهعمل كل الخير يا رب اللي تقدرني عليه لعل وعسى يمكن تكون أول سجدة هي آخر سجدة يمكن تكون أول خير تعمله هو آخر خير تعمله يمكن تكون آخر لحظات العمر ما حدش عارف حدش عارف مرة كنت بدي درس في مسجد وقعدت أكلم الناس وأذكرهم بالله وقعدنا نبكي بكاء طويل جدا جدا والله بعد انتهاء الدرس يا إخواني بعد ما قمنا لقينا واحد فينا من اللي قاعدين في وسط الدرس والله الذي لا إله غيره كان ميتا مات في وسط الدرس يعني ما حدش عارف يموت فيها إمتى ولا يموت فين ولا يموت إزاي إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إني داع فأمن من قلبك
اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا غفور يا غفور يا تواب يا رحيم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا أرحم الراحمين اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة ارزقنا جميعا حسن الخاتمة نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا اجعله الوارث أنت منا اجعل ثأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا انصرنا على القوم الكافرين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا من كل شر نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نسألك باسمك الرحيم أن ترحمنا نسألك باسمك الغفور أن تغفر لنا نسألك باسمك التواب أن تتوب علينا اغفر يا غفور ارحم يا رحيم تب علينا يا تواب تب علينا يا تواب استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم أغث إخواننا وأحبابنا في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب إنهم جوعى فأطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم برحمتك يا أرحم الراحمين اجعل الدائرة على اليهود الملاعين خذهم أخذ عزيز مقتدر أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود صلت عليهم الزلازل الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة أخرجهم في الطرقات كالمجانين اللهم كما يتم أطفالنا يتم أطفالهم يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا رمل نساءهم كما رملوا نساءنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استرنا يا أرحم الراحمين ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت وارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت وارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا أرحم الراحمين يا رب ارحمنا من وحشة القبر يا رب ارحمنا من وحشة القبر ومن ظلمة القبر ومن عذاب القبر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إذا تخلى عنا الأهل والأحباب فلا تتخلى عنا يا أرحم الراحمين عبيدك سوانا كثير كثير وليس وليس لنا رب سواك فإن لم تغفر لنا وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم ارحمنا وأغثنا من ضمة القبر ومن عذاب القبر ثبتنا بسؤال القبر ثبتنا في سؤال القبر يا أرحم الراحمين اللهم ثبتنا عند السؤال اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة لا تجعلها حفرة من حفر النيران برحمتك يا عزيز يا غفار بيض وجوهنا يوم العرض عليك بيض وجوهنا يوم العرض عليك بيض وجوهنا يوم العرض عليك ثقل موازيننا بالعمل الصالح ثقل موازيننا بالعمل الصالح نعوذ بك من النار ومن غسلين النار ومن زقوم النار ومن خلود في النار ومن عذاب في النار اللهم ارزقنا الجنة مع الأبرار اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا يا أرحم الراحمين اللهم تقبل أعمالنا يا أرحم الراحمين اللهم أغثنا برحمتك يا أرحم الراحمين أعتق رقابنا الليلة الليلة من النار اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من نار جهنم برحمتك يا أرحم الراحمين اجمعنا جميعا هكذا على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا لا تجعلنا ممن يطردون على حوض النبي لا تجعلنا ممن يطردون عن حوض النبي لا تجعلنا ممن يطردون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم اجمعنا مع النبي وأصحابه في الفردوس الأعلى وأتمم لنا اللذة يا الله وإن لم نكن أهلا لهذا ولكن رحمتك أهل أن تصل إلى العصاة أمثالنا أتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الروح تسري والملائك حولنا